بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أكلمكم عن موضوع بعنوان مشاعر الخروف الضال واضح أنه موضوع حلو أن الواحد يتكلم عن ربنا يسوع كراعي ويتكلم عن نفسه كخروف ضال إنما تعالوا ندخل جوانا كده في وقت الضلال وما أكثره للأسف الواحد بيبقى حاسس بإيه الموضوع ده لو فهمناه هنفهم نفسنا ولو فهمناه هنعرف نساعد أولادنا لأنه من أصعب الحاجات أن أنت ما تكونش فاهم الضال حاسس بإيه الضال ده يعني إنسان بعيد عن ربنا وإحنا نفسنا بنبقى كده كتير للأسف أبتدي بآية بتقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا الآية دي بتحط لنا كده حقيقة كلنا بدون استثناء ينطبق علينا شعار الخروف الضال كلنا ايه كغنم ضللنا طبعا لو انت اقتنعت بدي لو سمعت ان واحد بيزني او بيقتل او مسجون او الحد او كفر او عمل اي حاجة وحشة كلنا في الهم سوا يعني ايه هو ضال دلوقتي بس انت كمان ضال دلوقتي او قبل كده ويمكن بعد كده فكركم بالقديس يوحنا القصير لما كان يشوف واحد بيغلط كان يبكي فالناس افتكرته بيبكي حبا في الخطاة وخوفا عليهم فلما واحد سأله مرة قد كده انت بتخاف عليهم قال له يا ابني انا ببكي على انا ببكي على نفسي قال له مال نفسك دلوقتي بالموضوع قال له كل اللي جه في بالي ان فلان ده بيغلط بكره هيتوب خفت انا اغلط وملحقش اتوب اذا هو ما جاتلوش خالص في دماغه فكره اخصى عليه ازاي يعمل كده هو على طول عنده استحضار لفكره انا خروف ضال انا كمان ضال امبارح ضال بكره ضال النهارده كمان ضال ما ياما ساعات كتيره بتعدي بعيد عن ربنا ولو ربنا رفع ايده زياده كان الواحد عمل بلاوي الدنيا كلها إذا الإنجيل بيعلن حقيقة كلنا كغنم ضللنا يبقى مفيش حد فينا يتصور إن الكلام مش عليه قبل ما نلعب لعبة الراعي الصالح ودي عالية قوي علينا خلونا نعيش الأول فكرة الخروف الضال لأنه لما الواحد فينا يدوق رعاية المسيح ليه وهو خروف ضال هيبقى راعي صالح يعني أقولها تاني بطريقة تانية أجمل راعي كخادم يعني هو اللي ده رعاية المسيح ليه وهو في أسوأ لحظاته وهو خروف ضال شاف المسيح طيب قد إيه حنين قد إيه حكيم قد إيه فيعرف على طول يعمل كده مع أي حد بعد كده أمثلة كتير عن الخرفان الضالة نعدي كده بسرعة على كام اسم مثلا قايين قايين مفيش أسوأ من كده كخروف ضال إنما لو بصيتوا على المسيح بيتعامل معاه ازاي تشوفوا فعلا انه ربنا فاهم مشاعره جدا يعني الاول قايين وقع في غيرة شديدة فاكرين المسيح عامل معاه ازاي مش قال له يا قليل الادب مالك عامل فيها زعلة اطلاقا قال له حبيبي ان احسنت افلا رفع يعني ايه انت زعلان ليه بس انت لو عملت كويس ما انا هرفعك فإذا كان هو حاسس بيه كان حاسس أنه قايين وقع في حفرة اسمها الغيرة ودي حفرة وحشة فكان صعبان على ربنا فربنا بيتعامل معاه بحنية غريبة وهو عارف أنه هيقتل أخوه بعدها لكن ربنا كان حاسس بمشاعره عارف أنه بيتحارب حرب صعبة من فكرة أخوي أحسن مني فقال له ليه تقول كده أنت لو ذاكرت كويس لو عملت اللي عليك هرفعك وحاسب لو فضلت في المشاعر دي عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليه يعني في وحش كاسر على الباب لو فضلت الغيرة دي جواك هيعمل لك مصيبة وقع في المصيبة وقتل أخوه راح ربنا يسوع كان حاسس بمشاعره ايه مشاعر قايين رعب بعد ما قتل هابيل وخوف فظيع واحساس بذنب فظيع برضه بس كل ده مش توبه فقال له انت فين قال له فين اخوك قال له احارس انا لاخي قال له طب صوت أخ دم اخيك صارخ الي قال له أنا ذنبي أعظم من أن يحتمل ده شعور ساعات الواحد لما يعمل عملة يبقى مخنوق من إحساس الذنب عارفين ربنا مش يقول له أنا لو مطرح ربنا بصراحة على لساني يقول له إيه تستاهل ده أقل عقاب ليك إن الذنب يبهدلك تصوروا ربنا عشان حاسس بمشاعره يقول له إيه وعشان كده اللي يمد إيده عليك أعاقبه سبع مرات محدش يمد إيده عليك يعني إيه ما تخافش ما تخافش كأنه بيدعيه للتوبة ذنبك تقيل صحيح طب ما تتوب حتى بعد ما قتلت أخوك لكن لما قال له يا رب ذنبي أعظم من أن يحتمل ده شعور الخروف أحد مشاعر الخرفان الضال إن ساعات الواحد يجرم جريمة فظيعة يبقى مش طايق نفسه لكن قايين ما تابش يا ريته تاب يهوذا ما تابش كان ذنبه أعظم من أن يحتمل فراح موت روحه لكن المسيح كان حاسس بيه فقبل ما يعمل العملة بقى يبوسه وبقى يأكله في بقه وبقى يخسر له رجليه وعاوز يقول له اوعى يا حبيبي تشك ان انا احبك ما تسيبش ذنبك يموتك انا كله يهون واخدين بالكم اذا ربنا يسوع بيبقى دريان بمشاعر الخروف الضال يعقوب يعقوب تصوروا معايا انا هدي على موقف كده من كل شخص عشان اوريكم مشاعر الواحد الضال ممكن توصل ليه يعقوب بعد قصة لبان عشرين سنة عمال يكذب على خاله وياكلوا في بعضه وبعدين رجع طلع ان عيسو هيقابله الليلة دي كانت صعبة جدا عليه ليه يعقوب في الليلة دي استرجع حياته كلها شاف انه ما عملش ولا حاجة عدلة حياته كلها كذب حياته كلها تعقب يعني خد من عيسو اللي في ايده وكذب على ابوه وحزن ابوه وامه وراح عند خاله قعد يضحك عليه ويسرقه وخد اللي هو عاوزه بدراعه مفيش حاجة عدلة في حياته يعقوب في الوقت اللي أبوه راجل قديس وجده ما حصلش فكان شعوره صعب جدا وفي اليوم ده صلى وعبر عن مشاعره قال له أنا أنا ما استهل صغير أنا عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعت مع عبدك ولكن نجيني من يد أخي يعني أنا مكسوف أصلي بس أعمل إيه طيب في مصيبة جاية لأنه مزمع أن يقتلني الأم مع البنين يعني ابتدى بقى المخ يودي في ايه ربنا هيطلعه فيا خلاص ربنا هيعاقبني على كل اللي فاته انا بدخل في مشاعر الخروف الضال هو ربنا ما عملش كده لكن كان شعور يعقوب رعب من ان ربنا هيطلعه فيا اليوم ده هشوف عيالي بيموتوا قصادي عشان اللي عملته في اخويا قبل كده واللي عملته في ابويا واللي عملته في خالي كله هيطلع عليا فكان مرعوب عشان كده لما ظهر له المسيح بقى ماسك فيه زي العيال مش راضي يسيبه ابدا مش عاوز يسيبه لدرجة المسيح خبطه كده عشان يقول له سيبني مش مفروض حد يشوفني بس احنا عشان نقدر يعني ايه واحد مرعوب من عمايله دي مشاعر خروف ضال موسى النبي جاله وقت كان عنده مشاعر خروف ضال في الاول اتهيأ له ان هو اللي هيخلص شعبه وان ربنا هيأ له الفرصة وانه متربي في بيت فرعون وانه عنده ثقافة فرعونية وانه غيور على شعبه وانه مصدق في اله ابراهيم واسحاق ويعقوب وبعدين عمل مصيبة جه يصلح اتنين لقى واحد ظالم انفعل بانفعالات الفراعنة مسكه اداله دماغ موته وبقت مصيبة بقت كارثة وبقى موسى اتقلب واحد تاني بقى مرعوب لأنه فرعون هيموته لأن اتفضحت الحكاية كان فاكر إنها تعدي ما عدتش وبقى مطلوب القبض عليه وبعد ما كان أمير فرعون عنده رسالة هيخلص شعبه بقى مجرم متهم بالقتل ومفيش دفاع وهربان ايه شعور ده اللي اتبدلت حياته من القمة إلى القاع وبعدين ربنا يفضل ايه يحنن عليه تبصوا تلاقوا بقى اول ما يطلع الصحراء يهيأ له صفورة عروسة ويجيب له راجل اسمه يسرون عاقل جدا يبقى حماه ويتبنوه ويمرنه بقى في تربية الغنم ويكسر كبرياءه ويحتويه لأنه عارف مشاعر خروف ضال مش مسكه قال له وأنا كان حد قال لك تعمل فيها نبي ولا كان حد قال لك داخل الخدمة بدراعك مش تيجي تسأل مش تقول لي أنفع ولا ما ينفعش لا ربنا ما عملش كده ايه مشاعر داود لما ضل داود الملك صاحب المزامير اللي فيه مزامير كان يك- يك- يقول حاجات حسيت قريب وانا بدرس المزامير دي انه مش بعيد داود كان بيشوف المسيح برضه لما يقول مثلا قلت اطلبوا وجهي لوجهك يا رب التمس لا تحجب وجهك عني يبقى بيشوف يعني هو بيقول له انت قلت لي اطلب وجهي وانا بقول لك عاوز وشك ولما تيجي تظهر عليا بوشك اطلب منك ما تحجبش وشك عني معناه انه كان بيتمتع بدرجة من رؤية ربنا بعد العز ده بعد القوة العجيبة اللي يقتل بيها أسد ودب ويقف بيها قدام جلياط والتواضع الجم وال- وخبرات حياة روحية عالية جدا وقلب نقي انهار انهيار فظيع نبي نبي مش واحد خادم في ماري مرقص ده نبي وقع في زنا وفي قتل وفي كذب ايه مشاعره وهو حاسس بالسواد والقرف من نفسه عشان كده بيقول اغسلني تنضح عليا بالزوف ادعكني دعك مش طايق روحه واحد مش طايق جواه من اللي حصل مش مصدق اللي حصل مش متخيل الجريمة اللي عملها مش مش بي- بي- يعني كان نفسه يموت قبل اليوم ده وطبعا متوقع بقى متوقع اللي هيشوفه في بيته وفي ولاده بسبب العملة السوداء دي فمشاعر بخوف فظيع وحزن فظيع وندم فظيع كل ده وربنا تلاحظوا انه ايه بعت نسان وقال له نقلت عنك وقبل توبته وابتدى يطبطب عليه ويأدبه ايه مشاعر سليمان لما تسبب في ضياع مملكته كلها بالوثنيات اللي ارتبط بيهم ايه مشاعر بطرس لما انكر بطرس لما انكر ما هو نفسه برضه واحد في القمة واحد يعني من اقرب الناس للمسيح مش بس من ال 12 يعني ده المتكلم من الاول في ال 12 ده المتصدر للمواقف ده اللي تجاسر وقال له انا افديك بعمري ان انكرك الجميع انا لا انكرك وبعدين مش ي- يوارب الباب كده ويقول معرفوش كده وكده ده انكر ولعن وحلف ولبخ خالص وبوظ الدنيا وبالتلاتة وقدام شهود ومفيش حجه ايه شعوره بعد كده طايق نفسه ازاي ده بكى بكاء مرا ايه المشاعر اللي ورا البكاء المر قرفان من نفسه ده اقل تعبير يتقال متغاظ متغاظ جدا كاره اليوم وكاره العيشه أم، هيبص في وش العذراء ازاي ويبص في وش التلاميذ ازاي وبعدين هو تسبب في موت المسيح هو معتبر نفسه انا شاركت في موته وبعدين هل في باله القيامة ولا راحت في من باله القيامة مع اليأس ايه المشاعر اللي جوه هذا القلب اللي خلت المسيح يوم القيامة الفجر يختصه بظهور خاص عشان يقول له انا بحبك وقبلك برضه ايه مشاعر بولس لما اكتشف ان اللي عمال يجدف عليه ويتريق عليه هو ربنا ايه مشاعر خروف الضال ايه مشاعر زكا اللي كل الناس بتكرهه وبتتريق عليه وشتموا المسيح لما دخل بيته ايه مشاعره هو تسبب ان هذا المعلم الطاهر اتشتم بسببه ايه مشاعر السامرية وهي يعني س- من من راجل لراجل وحياة كلها يعني ديرتي يعني ف ايه مشاعرها وهي نفسها مش مستحملة العيشة اللي هي فيها وعشان كده ده اللي بسرعة هنعرضه مشاعر الخروف الضال اول شعور في قلب الخروف الضال انا تاني بقول لكم المشاعر دي بتبقى في قلبنا واحنا بعاد عن ربنا والمشاعر دي بتبقى في قلب الناس البعيد عن ربنا ولو ادركناها يا جماعه هنعرف نتعامل مع الناس هنبقى حنينين قوي وحكمة في التعامل مع الخرفان الضال ما فيش واحد بعيد عن ربنا ما عندوش خوف أول شعور شعور بالخوف الإنسان الخاطي الخوف لازم بيتعبه الإنسان البعيد عن ربنا الخوف بيهده بيذله بيقلقه لأنه الكتاب بيقول لا سلام ليس سلام قال إلهي للأشرار أنتوا عارفين في مرقس خمسة لما المسيح حكى لما الكتاب حكى لنا حكاية نازفة الدم اتقال عنها أنها جاءت خائفة ومرتعدة عارفين ليه كانت خايفة ومرعوبة لأنها حسب الشريعة اليهودية هي عاملة مصيبة دلوقتي إنها زرقت وسط الناس وخبطت الناس دي كلها وهي في دم في جسمها لأن دي نجاسة عند المرأة اليهودية وكمان تطاولت ولمست هدوم المسيح فنجسته وده تفكيرها ده تفكيرها فالشعور اللي غالبها ايه مرعوبة مرتعدة لأنها لمست لمست زي مرة لقيت واحدة منهارة منهارة من العياط بعد التناول مالك يا ست قالت تناولت وانا لابسة الجزمة قلت لها طب خلاص ما حصلش حاجة انما هي لان الشريعة اللي بتحكمها حست بجريمة بالكوا بقى الست دي اللي هي مذاكرة الشريعة اليهودية وعارفة ان نزفة الدم نجاسة مفهومهم كده وعملتها بقصد يعني دي بقى نسيت وراحت تتناول بالجزم لا هي من كتر المرار اللي هي فيها عاوزة تلمس المسيح ومش قادرة تحكي الحكاية وحاجة آخر لخبطة فسرقت ولمست فلما استدعاها توقعت بقى هتتلطش يعني فوجئت ان هو بيستدعيها عشان يقول لها ايه هو ده ده انا مبسوط منك ده انا مش بس بقول لك براءة ده انا بقول لك مبروك عليك ده انا بمدحك على ايمانك مفيش خطية خالص في الموضوع فوجئت لان هو فاهم مشاعر حاسس بمشاعر خروف الضال الانسان اللي بيغلط يا جماعة ويتمادى في الغلط هو مرعوب خلقه خليكوا حنينين عليه انت لما بتبقى عامل عاملة بيبقى في شعور بالخوف جواك خايف ربنا يبعد عنك خايف يحصل لك مصيبة خايف يموت لك حد غالي خايف ربنا يقفل معاك على طول انت بيبقى جواك الشعور ده فما ينفعش اجي ارعبك واكمل عليك ما انت مرعوب خلق امتى اخوفك لو قلبت معاك باستهتار لكن اغلب الخراف الضالة بتبقى مرعوب شوفوا اي خروف بجد بقى خروف صغير سرح وفجأة اكتشف انه فين الخرفان فين الراعي تصور نفسك انت كده طفل حد فيكم تاه وهو طفل لا اغلبكم اكيد المنظر ده يقول كده يعني انتوا بتتوهوا وانتوا كبار فيعني مش بعيد كمية الرعب في قلب طفل فجأة يكتشف انه مش لاقي بابا مش لاقي ماما دي لحظات ممكن ما ينساهاش الواحد طول العمر ده غير الرعب اللي في قلب ابوه او امه هو ده الشعور اللي في اي خروف ضال يا جماعة شعور بالرعب بعدم الامان ربنا سابني ربنا غضب عليا ربنا الشيطان هيعمل فيه اللي هو عاوزه ممكن اروح جهنم ممكن تحصل اي حاجة شعور صعب اوعى حد يفتكر ان شعور الخطية ده سهل بولس الرسول لما شاف المسيح اول مرة برضو اتقال عليه كلمة جميلة سأل وهو مرتعد ومتحير ليه لانه في اللحظة دي اكتشف اللي هو فيه اكتشف الجرم اكتشف انه ضال جدا لانه كان ضد المسيح هو نفسه كان ضد المسيح فهو توقع اي حاجة تحصل في الوقت ده ولما اتعمى ما استغربش اقل حاجة يا رب اتعمي وفوجئ انه لا ده العمى ده بس ايه ده كده خطوة من عشان الاستنارة والشفاء لكن كان مرعوب لما أدرك حجم خطيته آه شعور تاني من المشاعر اللي بيعدي عليها الخروف الدار شعور الذنب وال guilt feeling ده يا جماعة بيتكتب فيه كتب النهاردة وبعض علماء النفس المحدثين الجداد يعني بيعتقدوا ان ال guilt feeling هو اساس اغلب الامراض النفسيه في theories كده طبعا علم النفس ده بحر وفي فتاوي كتير انما احنا مش ملناش دعوه بالعلم كعلم احنا بنتكلم عن نفسنا فعلا منطقي ان شعور الذنب يكون معيشك في قلق يكون جايب لك كآبة يكون هو سبب الغضب اللي جواك مش بعيد لان شعور الذنب مش دايما شعور حقيقي يعني معرفش انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا لو طفل شايف والديه بيتخانقوا بيحس بذنب تقولوا طب طب هو ماله هو ملوش دعوه مش كده لا دي قاعده قاعده حقيقيه ان اي طفل يسمع خناقة بين والديه يشعر بذنب فظيع هي ال program البني ادمين كده اي طفل او طفل يعتدى عليه وهو طفل جنسيا او يعني بقسوة يشعر بذنب فظيع طب ده هو ضحية المجرم هو اللي المفروض يحس بذنب لا البرنامج البني ادمين كده فطبعا شعور الذنب ده شعور صعب جدا لانه ممكن يفضل مركون جوه البني ادم يقعد معاه عشرات السنين طبعا ناهيكم بقى لو كان ذنب حقيقي يعني واحد مثلا خبط حد بعربية موته او جاب له عاهة مستديمة ماشي القضية خلصت وبتاع ودفع غرام انما ممكن الشعور اللي جواه يفضل تعبه طول العمر ويجيب الخوف اللي كان عنده دول مرتبطين ببعض يفضل طول عمره خايف يحصل حاجة في نفسه او في ولاده ما هو عمل كده في حد إذا شعور الذنب ده ممكن يكمل طول العمر ويبقى مؤذي جدا كل خروف ضال عنده شعور صعب بالذنب لأنه بيبقى مثلا تسبب في أذى الوالديه تسبب في أذى لنفسه بشكل فالمزمور يقول لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما قال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل لما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد برضه هنا السؤال ده على فكرة له مغزى نفسي جميل الشخص اللي بيبقى غلطان ساعات بيبقى حاسس انه عريان قدام كل الناس وهو لابس بس يبقى عنده شعور صعب جدا ان كل الناس عارفة مصيبته ويكون محدش عارف يكون حد خطيته مستورة ربنا ساتر عليه بس ممكن إحساس الذنب يخليه هو بيتعامل مع كل الناس حاسس إن كل الناس دي عارفة أنا عملت إيه يا عم محدش عارف حاجة ربنا لطف وستر أبدا يفضل عنده الهاجس أنا زي العريان عشان كده المسيح كان قاصد يمشيهم ويسألها حد دانك تبص مفيش قال لها ولا أنا يعني أنا كمان مش باصص لك إنك مذنبة فاضل انت تسامحي نفسك كان ده معناه فاضل انت ما تمدنيش نفسك فاضل انت تنسي الذنب انا نسيته ودي الناس مشيت لحالها ونسيته تقدري تنسي بقى اللي حصل انا مسامحك تقدري تسامحي نفسك كان ده المعنى انا شلت الخطيه خلاص لانه حاسس بيها واحد تاني صعيدي كان مسكها قطع رقبتها انما ربنا يسوع مش صعيدي ربنا يسوع ربنا حنين لانه فاهم مشاعر الخروف الضال عارف يعني ايه واحد عامل عامله خايف جدا ذنبه تقيل على قلبه قوي فهو عارف يحتويه شعور ثالث بيجي معاهم كل دي مشاعر متداخلة على فكرة ساعات ما تبقاش عارف تميز ده عن ده كل ده بيبقى ملزق في بعضه كده شوية مشاعر متداخلة شعور الندم كتير منكم طبعا لما بيغلط يعمل حاجة كبيرة شوية وهو كل الخطايا كبيرة بس للأسف احنا اللي ساعات نستهين بيها ساعات يجي لك شعور بندم فظيع تبقى عاوز تقول يا ريتني بس ما ملهاش طعم متغاظ حتى وانت بتقولها يعني لانه هتعمل ايه طيب هترجع الشريط يعني من الاول هتلغي ال ال اليوم ده بتبقى مش عارف تعمل ايه في نفسك بس شعور الندم شعور صعب والندم خلي بالكم كل المشاعر دي ملهاش علاقة مباشرة بالتوبة بالعكس المشاعر دي ممكن تعطل التوبة المشاعر دي ممكن تجيب انتحار تجيب كآبة تجيب مزيد من الانحراف لسه هنشوف لكن انا بشرح لكم الشاب اللي انت بتقابله زميلك ده واللي عايش براحته في الخطية وبيضحك ما تصدقش الضحكة دي ورا منها بلاوي البنت اللي طالعة فيها وعايقة ومستهترة وهي ملخبطة الدنيا ده هي من جواها متكسرة آخر تكسير الخروف الضال وراه كده وراه خوف وراه ذنب وراه ندم فظيع لما بطرس خرج وبكى بكاء مرا طول عمري تخيل بطرس ده شخص طف مش كده يعني جريء بزيادة ومقدام يعني فغالبا الشخص الجريء ده ما بيبقاش رومانتك قوي ولا يعني ملوش في الدموع والحاجات دي يعني وعشان كده البكاء هنا مش دموع سهلة زي بتاعت ربنا يسوع يعني أقصد مش دموع رقيقة لا دي الدمعة دي دي مرة جدا مرارة يعني في إحساس جواه الراجل ده عشان يعيط دي مش سهلة أبدا ده ندم فظيع ندم مش سهل واحد تاني ندم بس للأسف ما كانش فيه ولا لمسة رجاء مضى وخنق نفسه عشان كده وانتوا بتشوفوا بقى الناس وهي بتندم خليكوا حنينين قوي لأن يا بطرس يا يهوذا وانس دخلنا في ندم بجد يا تلحق يا ما تلحقش لأن لو الندم ما مشيش في التراك المظبوط بتاع الرجاء تقفل خالص فخطر قوي ان الواحد يلاقي قدام واحد ندمان قوي ويستقل بدي لا حاسب قوي لانه في اللحظة دي عاوزه بطرس مش يهوذا لما دانيال يقول له يا سيد لنا خزي الوجوه خزي الوجوه هو ده الندم يعني احنا مكسوفين مكسوفين مش قادرين نبص ليك يا رب شعور رابع ما زال كل المشاعر شبه بعض يا جماعة مش عارف قوي افصلها بس ايه يتهيألي ان انتوا فاهمين شعور اليأس مع الخوف مع احساس تقيل بالذنب مع ندم فظيع كتير ما يجي شعور باليأس وكلكم كشباب عندكم الظاهرة دي دي ظاهرة سيئة ان لما واحد فيكم يلخبط يعني يسوء فيها خالص بسبب اليأس يعني مثلا واحد قاعد على الكمبيوتر قاعدة بطالة كده وقاعد يقلب في حاجات بطالة تلاقيه بقى ايه قرفان من نفسه فيقعد عليها بقى اسبوعين ثلاثة لا يروح كنيسة ولا يروح خدمة ولا عاوز يسمع وعظة ولا عاوز يصلي وحتى أبانا الذي طلع من وراء قلبه وعصبي وقرفان وبيهب في أهله كله غلط في بعض ايه هو ده ده يأس ده لأن الخطية جابتك وبعدين دخلتك في سكة اليأس فشعور اليأس بيخليك غضبان على الدنيا كلها اللي هي أولها نفسك وطبعا الشيطان مبسوط من دي ليه؟ لأنه عمال يكسب عليك بقى إيه؟ كريدت لأنه طبعا اليأس بيجيب يأس ليه أنت هتتوب عن إيه ولا إيه بقى؟ ما أنت لخبطت فين بقى لما رحمة ربنا يعني تكتشفها فتيجي تتوب تلاقي نفسك إيه؟ بهدلت الدنيا بقى. يقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك طبعا المعاني دي بتروح مننا بقى يعني الواحد بيتهيأ له أنه أصل قبل الآية دي كان في آية تانية تهمني لما صهيون بتقول سيدي نسياني يعني ربنا أكيد نسيني ده اليأس لا فربنا يقول وهو في أم بتنسى ابنها وفي أم بترمي عيالها لما يبهدلوا الدنيا لما أشعية شاف الملائكة بتسبحه وهو كان محبط لأن عزية مات الملك والملك مات ساعات يعتبر في البرس في النجاسة فأشعية كان محبط جدا تصوروا بعد الشر لما واحد من ولادنا في الاعتراف يهلك يموت في خطية فأنا كأب خلاص طب هصلي له إزاي فبيبقى مرار صعب جدا حصلت معايا قبل كده حسيت يعني إيه صمويل كان بيصلي بحرقة عن شاول والمسيح بيقول له ما تصليلوش تاني خلاص خلاص انا رفضته احساس وحش قوي ان واحد تبقى عارف انه مات وغالبا مش راح السما ف... فصعب جدا فغالبا اشعيا كان عنده الشعور ده لما ب... لما قال ويل لي لاني هلكت ليه لانه بدا النص في سنه وفاه عزيه الملك تقرا عن عزيه الملك تلاقيه عك الدنيا في اخر حياته اللي هو يعتبر اشعيا ابو الروح ما هو ده النبي في وقتها فقام دخل الكهنوت ويعني هو ملك ورفع بخور غلط وضربوا ربنا بالبرس ومات في برسه فكان طبعا أشعياء محبط جدا فأول ما شاف ربنا والملائكة قال ما أنا هالك هالك ربنا عزاه وناوله بالملاك اللي لمس شفتيه بتاعه وفوقه شعور تاني باليأس عدى على القديس بولس الرسول ساعات اليأس يجي من زي ما كنتوا بتدرسوا إلي كده من تعدد صدمات الخدمة كذا خبر كده يجي لك ورا بعض مرة ابونا بولس يعني في أول كهنوتي كان بيرشدني كده فقال لي قال لي في يوم من الأيام أنا ضغطي عالي كنت كنت هروح فيها لأنه ثلاث حوادث في نفس اليوم واحدة حاولت تنتحر واحدة تاني مش عارف ارتدت والتالت مش عارف حصل له ايه تلاتة من ولادي في يوم واحد جالي فقال لي انا مش عارف اليوم ده عدى ازاي فطبعا ساعات بتبقى حاجات صعبة قوي اخبار قاسية على اي اب تخلي الواحد ساعات يصاب باليأس بولس قال لنا كده قال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا أيسنا ده العربي الفصيح بتاع يأسنا يعني من الحياة شوفوا لما يكون واحد قوي قوي زي بولس ده قوي مش سهل يعني باله طويل وروحاني وعميق وبيشوف المسيح و... لما يكون التثقل لدرجة اليأس ده معناه مش سهل إذا شعور اليأس ملوش كبير على فكرة محدش يتصورك منه خادم قديم ولا بيصلي ولا بيتناول ولا المشاعر دي بعيدة لا اديكوا شفتوا إيليا نفسه جاله يأس شعور آخر من مشاعر الخروف الضال شعور الحيرة توهان وبرضه أتمنى يكون كل واحد صريح مع نفسه ويحس إن المشاعر دي عدت عليه قبل كده لما الواحد يكون ملخبط وبعيد عن ربنا أراجع أقول بيبقى جواه ذنب فظيع جواه خوف جواه يأس جواه غضب جواه حيرة حيرة يعني إيه؟ أعمل إيه؟ هو في فايدة ولا مفيش فايدة؟ في حل ولا مفيش حل؟ أمشي يمين ولا أمشي شمال؟ بيبقى بقى تردد وحيرة وقرف كده برضه شوفوا في المزمور يقول آياتنا لا نرى لا نبي بعد ولا بيننا من يعرف حتى متى تحسوا كده إيه نغمة اليأس والحيرة لا في معجزات ولا في أنبياء بيقولوا لنا هيحصل إيه ولا حد عارف مننا هيحصل إيه اليومين دول وده يمشي مع اليومين دول شعور حيرة فظيع لما السامرية قالت له ليس لي زوج قال لا يا حسن قلت ليس لي زوج انا اظن الست دي ما كانتش عارفه تجاوب تقول ايه هي كده كده بتكذب كتير مش مش صعب عليك كده بس ما بقتش عارفه هو بيقول لها هاتي جوزك هو اللي معايا ده جوزي اجيبه يعني ولا يفضحني ما تخلصنا ما لهاش جوز هي مش عارفه هي مش عارفه ان كانت متجوزه ولا مش متجوزه ولا ده المسيح ساعدها ان هو اعترف لها سلف يعني قال لها اللي معاكي مش جوزك اللي فاتوا كانوا متجوزين كانوا جوازك وكله غلط انما ستف لها دماغها يعني لكن ساعات الواحد يكون من الحيرة ما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه اساسا برضه في مرة تاني بولس الرسول يقول لم يكن لجسدنا شيء من الراحة كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات من داخل مخاوف حيرة لا لاقيها من جوه ولا من بره صار واحد بقى بيته ملخبط وخدمته ملخبطة وهو أساسا خطايا كتيرة فيجي كده إيه متوه مفيش حاجة ماشية عادل يبقى المشاعر دي كلها في الخروف الضال بتعدي علينا واحنا ملخبطين ودي موجودة في كل الناس اللي بنقابلهم وبنخدمهم المشاعر دي محتاجة ايه حب مش كده كل المشاعر دي قبل أي حاجة اعملوا معروف افتكروا الخروف الضال محتاج واحد يحبه يعني محتاجة حضن محتاجة طبطبة محتاجة واحد يستوعب اليأس على الخوف على الذنب على الحيرة على هي ده كله ده ايه ده الموضوع مش محتاج وعظات ومش محتاج عتاب طويل و... لا واضح ان طريقة ربنا دايما مع اي خروف ضال زي ما شفنا في المثل اللي هتحفظوه اول ما لقاه عمل ايه ضربه بالعصاية مش كده اول ما لقاه ايه شاله من الارض على طول وحطه على كتفه لا في كلمة ولا في عصاية ولا في حتى تكشيرة اول ما لقاه شاله من على الارض وعلى كتفه وابتدى يجري بيه ده بيعالج كل اللي احنا قلناه يعالج الشعور بالذنب يعالج الخوف الفظيع يعالج اليأس يعالج الندم يعالج الحيرة خلاص هي الحركة دي زي بالظبط بعدها في بقية المثل اللي مش عليكوا حفظ في الابن الضال الولد جاي وكل المشاعر دي جواه ما هو الابن الضال خروف ضال مش كده جواه يأس جواه ندم جواه ذنب فظيع جواه إحباط فظيع جواه حيرة هيقبلني مش هيقبلني هينفع أشتغل خدام ولا مش هينفع أخويا هيقبلني الحل كان في حركة مش في كلمة فاكرينها إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فإيه فركض ووقع على عنقه وقبله الحل هنا الولد ابتدى يقول والأب خلاص ابتسامته حلت المشكلة حضنه حل المشكلة الراعي الصالح مش محتاج يتكلم كتير مش وقت وعظ مش وقت عتاب مش وقت نقلب في اللي فات مش حاجة نقعدش نقول بقى ايه اللي ضيع ايه اللي ضيع دي نعملها في درس الكتاب لكن ما تعملهاش ابدا مع شخص ضايع ما تعملهاش مع شخص ضايع تقعد تدور له على الاسباب لا لا ما تقلبش في اللي فات خالص المسيح لما خد بطرس يوم القيامة الصبح في حضنه ما قالوش ابدا انت عارف يا بطرس انت انكرتني ليه لا يمكن يكون عمل كده خلصت خلاص ارع خرافي مش هنبص ورا مش هنتكلم في اللي فات خالص مفيش لا ذنب ولا حيرة ولا خوف ولا ندم ولا يأس الكلام ده خلاص مفيش حاجة اتغيرت انت حبيبي خلاص هو ده الموقف الإجابة مشاعر أخرى بقى ساعات نسميها secondary feelings الأولانية primary feelings يعني ايه المشاعر التلقائية العادية بتاعت العملة السوداء أو الخطية في مشاعر بتيجي تراكمية أو ايه تيجي بعد كده من كتر الندم أو الحيرة أو اليأس أو الخوف تيجي مشاعر غضب والواحد ساعات يستغرب طب أنت خاطي ومبهدل الدنيا طب بتغضب على إيه؟ ده أنت المفروض كل الناس تغضب عليك أنت نفسك غضوب ليه؟ لا ما هي دي نتيجة لأنه مش مسامح نفسه ومش حاسس بغفران ومش عارف يتوب فده مخليه غضبان على طول وهنا الغضب تلاقوه على كل حاجة لما تلاقي واحد عصبي قوي في الخدمة يصعب عليكم يا جماعة ده مش عاوز له كلمتين في عظمه بالذات لو شباب يمكن لو طفل أقول لك ناخد وندي فيها لكن لا لو كبير وعاقل الغضب ده لأنه مش مسامح نفسه فما تكملش عليه انت كمان وما تستحملوش هو أساسا تعبان هو أساسا مهزوم فعشان مهزوم عمال يشلت يمين وشمال ودي غلطة مشهورة وعلى فكرة اللي, اللي يعملوا كده أكتر الستات أو البنات أو كل اللي نفسه صغيرة طبعا نفس الصغيرة دي في الرجالة برضه لكن أنا بتكلم في ستات وبنات لأن يميلوا للصغر النفس أكتر فتبقى غضبانة جدا وهي علاجها مش المنطق والعقل وال... وزعيق بزعيق هي حلقها الطبطبة من شخص أمين بيحبها يا أب يا زوج هو ده العلاج فهنا مشاعر الغضب بتبقى عالية جدا في الخروف الضال الخروف اللي تايه واقع في حفرة ده جماعة غضبان غضبان وعصبي بس هو غضبان على نفسه مين ليه لكن لو شاف خروف من القطيع هيزعق له لأنه هو غضب يجتاحه يعني هنا الغضب أصله بيبقى شكل من أشكال الإسقاط لوم الآخرين مش قادر ألوم نفسي من كتر ما أنا مجرح فيبقى ربنا السبب ويبقى الناس السبب ويبقى أبويا السبب ويبقى أمي السبب ويبقى أبونا السبب ويبقى أي حد السبب لأني مش قادر أقول أنا السبب هي دي أنا من كتر ما أنا تعبان من نفسي مش قادر أقول أنا السبب تلاقي بقى واحد حكيم زيكم بقى ايه لا انت السبب يعني ايه قال يعني بيعالجه طبعا هو مش بيعالجه هو بيفطسه كده هو بيخنقه تماما وده اللي حصل مع ايوب فاهمين ايوب كان خروف ضال في اللحظه دي لانه تعبان جدا فغضبان ففش غضبه على ربنا فلما جم يدافعوا عن ربنا قال لهم وانتوا كمان ما بتفهموش فايه طاح في الكل الوحيد اللي طلع عاقل الولد الشاب الصغير اللي قال لهم انتوا ما ريحتوش الراجل الراجل تعبان سيبوه يشكي بالراحة عليه ايه اللي بتعملوه ده ما تستوعبوه الراجل غضبان لانه كاره روحه اساسا فمش محتاج تثبتوا له ان انتوا بتكرهوه كمان الغضب على النفس صعب يا جماعة الغضب على النفس صعب وعشان كده اللي غضبان على نفسه تلاحظوا ان ربنا بيستوعبه بحب برضه ارجع اقول تاني العلاج هو كلمة واحدة الرعاية حب الرعاية حب احتواء فلما تلاقي واحد غضبان على نفسه مش محتاج اكتر من الكلمة دي طبعا الغضب عن النفس بيوصل ساعات لكراهية النفس بدرجاتها بقى كراهية النفس دي درجات على فكرة في واحد مرة قال لي أنا لما حد بيمدحني بزعق له بقول له ليه تواضع يعني قال لي لا لا ما عنديش حاجة زي كده قال لي لأن أنا بكره نفسي تصور واحد لما يقولها كده صريحة أنا لما حد بيمدحني بنفجر فيه يا ابني ده حاجة ده كلنا بنفرح لما حد يقول كلمة عدلة يعني احنا لاقيين لا لأن كاره شوف تصور واحد كاره نفسه فعلا بتوصل لكده طبعا ممكن يأذي نفسه بدرجات يعور نفسه ممكن ينتحر في الآخر ممكن كل ده بتبتدي من غضب والغضب أنا مش واخد بالي مش تعبان ده هي بس زقة كده في اتجاه التوبة يدخل يعني مجرد الحب بس يعدله من سكة اليأس لسكة الرجاء خلاص كل الطاقة دي تتحول إلى توبة كل الطاقة دي شوفوا بطرس بقى مستقتل في الخدمة بعد كده ليه؟ طاقة الغضب عن النفس اللي كانت جواه تحولت كلها إلى طاقة عطاء توبة وحب بولس اللي كان مجدف ومفتري ومضطهد بقى كله طاقة حب ربنا شعور تاني من المشاعر السكندري برضو اللي هي ايه مشاعر الانتقام ان الواحد يكون من الغضب عاوز ينتقم من نفسه برضو او من الناس او الالحاد يا جماعة النهاردة بيفسر انه اساسا الخروف الضال محدش استوعبه فغضبان جدا فأسقط كل شيء على ربنا فلغى ربنا ولغى الكنيسة ولغى إنما هم الملحدين أغلبهم نفسيتهم تعبانة على فكرة صدقوني قيادات الإلحاد في العالم زمان كلها تربية غلط كلهم عندهم مآسي في تربيتهم وكلهم كانوا عملوا شرور كتيرة فمش مسامحين نفسهم فما بين جوع شديد للحب والأمان وما بين إحساس ذنب فظيع كسر ورزع وخرب في الكنيسة وفي الإنجيل وفي ربنا وفي أي حاجة صح كل ده طالع لأنه ما لقاش حب آه الانتقام والعنف حتى من ربنا بأشكاله المختلفة أنه يعني اللي توصل أحيانا لإنكار وإدمان كمان مشاعر التذمر والشكوى اللي تلاقيه يشكي كتير ويتذمر كتير أرجعه تاني للمشاعر الأولانية بتفكرنا ندم خوف ها يأس حيرة كل ده موجود جوه متراكم جوه طلع في الآخر إيه واحد مفيش حاجة بتعجبه فبدل ما تقول له يا أخي أنت ما عندكش دم مفيش حاجة بتعجبك استنى هات من الأول هو تعبان هو مش مسامح نفسه أساسا فعشان كده كل حاجة ملهاش طعم في حياته عدم الرضا والطمع ساعات النقد المستمر لكل شيء طول الوقت ساعات الشك وعدم الثقة في حد كل دي مشاعر الخروف الضال تلاقي الخروف الضال مش مس... انا ساعات يجي لي معترف يقول لي ايه ابونا اسمح لي اقول لك انا مش هقول لك كل حاجه من الاول فيبقى مستني مره واحد قال لي انا كنت مستني لك تقول لي مش هينفع كنت هقول لك بقى يعني كنت هرد عليك فربنا ده نعمة قلت له يا حبيبي براحتك انت جاي تقعد معايا اللي انت تحب تقوله قوله اللي مش تحوز تقوله نقوله ما تقولوش براحتك قال لي ومش هعمل اللي انت هتقوله لي يعني كده يعني انا متعود على الحاجات دي قلت له برضه براحتك يمكن في يوم تحس ان اللي قلته لك يفيدك تحب تعمله لكن خلي بالكم انا اكتشفت ف... او توقعت اللي توقعته طلع مظبوط ان هو انفجر في العياط في اخر القعده هو مش طايق نفسه فالتذمر والشكوى اللي عنده هو اساسا تعبان جدا هي الحكايه مش كبرياء ولا حاجه ولا عجرفه لا ده هو تعبان جدا فلما لقى ان الحكايه براحتك يا ابني واحنا ماسكين لك عصايه اهلا بيك بركه اللي جيت خلاص بيت ابوك برضه هو لما انفجر فك وفاق وطلع انه يعني هو انا ينفع ربنا يقبلني ينفع ونص طبعا ولا يقبل مين يعني اختم بقى بايتين حلوين كده يقول ايه كراعي يرعى قطيعه بزراعه الايه دي جميله قوي نفسي تحفظوها بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها يعني في أشعية كمل الصورة شوفوا تصوروا أشعية ويوحنا شايفين نفس المنظر يوحنا المسيح بيتكلم عن نفسه بيوصف منظر الراعي لما بيلاقي خروف ضال لما يقول تحتها لقى 15 يترك التسعة وتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال وإذا وجدوا يضعوا على منكبيه فرحا مش متغاظة يحطوا كده يعلقوا عارفين المنظر المشهور اللي هو الخروف ايه مدلدل رجليه من هنا وراسه من هنا يعني مش علقه كده على كتافه وهو مبسوط طب ما تخليه يمشي اقل عقاب يعني مش هو اللي تاه وزاغ لا ما يمشيش لا يمشي ازاي ده هو فرحان بيه اشعيا كملها وقال في حضنه يحمله شوفوا المعنى يبقى كل الناس دي محتاجه الحضن ومحتاجه المنكبين هي دي المشاعر الحقيقيه ويقود المرضعات اللي هو حضراتكم بقى يعني يعلمكم الصنعة ربنا يعلمكم يعني ايه كمرضعات يعني اللي هي الخراف الأمهات التشبيه ده قاله بولس في تسالونيكي لما قال لهم كنا كالمرضعة لأولادها الخادم عبارة عن خروف كبير شوية فبي بيغذي عياله فطبعا حنين جدا على على ولاده فهنا يقود المرضعات يعني بيف... لما المرضعة بتبص كده في صورة الراعي تلاقوا الخروف اللي ماشي تحت هي دي الخروفة المرضعة بتبص على الخروف اللي متعلق في الراعي نظام ايه مش هتنزله لي رضعه يعني ولا يعني جت الميعاد بتاعه لكن هي بتبص على الراعي بيعامله ازاي حنين عليه ازاي عشان تتعلم الحنية فاحنا عاوزين نتعلم الحنية على الناس من ربنا الناس كلها مش محتاجة زعيق ومش محتاجة شخط مش محتاجة وعظ كتير مش محتاجة انستراكشنز الناس كلها تعبانة كلها خراف ضال كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه أختم بالآيات اللي المفروض تحفظوها غلطية ستة أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع لما تلاقي واحد اتكعبل في خطية ما تركزش على الخطية ولا اللي حصل بروح الوداع ساعده يتصلح ركز في إصلاحه ما تركزش في خطيته ركز في اللي جاي ما تركزش في اللي فات تحلى بروح الوداع في اللحظة دي ناظرا إلى نفسك عارف كويس قوي انه مش بعيد مش بعيد محدش كبير على الغلط ابدا خلي عينك على نفسك كمان لحسن لو انتهرته بشدة انت الدور جاي عليك لو شديت عليه هتقع نفس وقعته ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض هي دي الرعاية لو أنت حاسس بحمل الخروف الضار بشعوره شيل معاه وعلى فكرة ساعات كلمة غششكوا كلمة تفرق مع ناس كتير كلمة أنا حاسس بيك بس يا ريتك تقولها وانت تكون حاسسها بجد في ناس كتيرة قوي بتبقى على لسانها يسألك انت حاسس بيا هو مش عاوز حل اغلب الناس مش عاوزة حل اغلب الناس عارفة الحل لكن اغلب الناس نفسها تحس هو انت حاسس بالفوران اللي جوايا بالتعب اللي جوايا بالذنب الفظيع اللي جوايا بالقرف اللي جوايا لو انت حسسته بالاحساس ده خلاص نص العلاج خلاص هي دي احملوا بعضكم اثقال بعض هو التقل هنا يا جماعه مش تقل الخطيه بس تقل الذنب تقل الخوف تقل الحيره تقل الياس كل دي اثقال شيل معاه الاثقال دي بقى شيل كل المشاعر دي على كتافك انت ما تقدرش تشيل الخطيه الخطيه شالها المسيح إنما الأثقال الأخرى إحساسه إنه مرفوض وإنه مقرف وإنه وحش وإنه محدش هيبص له وانت باصص له بحب ما انت شلت الثقل بتاعه وهكذا تمام ناموس المسيح لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد